جميلة في موضوع اسمه الوصية وكتبنا مقدمة عامة عن الوصية وبعدين كتبنا أربع وصايا من الوصايا العشرة التي كتبت برضه بنكمل النهارده في الموضوع بكلمكم بوصية من الوصايا العشرة هناك الوصية من العهد الجديد بس عايز اقول ان دراستنا الوصية راجع لما كان في ناس بتتكلم كتير قوي فادتنا فيه فادتنا اولا ان احنا عرفنا مفهوم الوصية عند الوضع ربنا شكله ايه وعند العالم شكله ايه فهمتنا كمان ان الوصية فيها عمر كبير قوي يقول مثلا لما المرة كنت اتكلمنا في كلمة موقفني فالناس كانت فاكرة ان كلمة موقفني يعني الانسان ما يوقعش في فعل الظلم لكن لما درسناها وفصصناها مع بعض اكتشفنا ان الانسان ممكن يسجد النظر وممكن يسجد اللمس وممكن يسجد الفكر وممكن يبني كده فصصناها عرفنا ان الوصية مش مجرد حل الوصية حياة الروح ودي عمق كبير قوي النهارده هنلقي وصايا العهد القديم بوصايا العهد الجديد وهبتدي بشويه اسئله تتكرر معايا فيها ارجع معاكم شويه اسئله زي ما انا كده في مجال النقاش في المؤتمرات وعاوز اسالكم شويه اسئله تتكرر فيها معايا علشان ما ننامش بس الموضوع الاولاني تكون موضوع دراستي وبعد كده نخش في الموضوع ده السؤال الاولاني الوصايا العشر احنا عارفين هي موجوده فين موجوده في سفر الخلود وموجوده في سفر التثنيه طب اما الوصايا العهد الجديد تكون موجوده فين وصايا العهد الجديد فين حد يقول لي في حته فيها وصايا العهد الجديد ها وصايا العهد الجديد بالظبط كده وصايا العهد الجديد الحقيقه ملهاش شركه دي منتشره ليه؟ لان وصايا العهد الجديد موجوده في الاربع اناجيل من شريان احاديث المسيح المختلفه وموجوده في رسائل بولس الرسول وموجوده في رسائل الرسل يبقى وصيه العهد الجديد منتشره في الاناجيل والرسائل وان كان في جزء من مادة خمسة من مادة سبعة اسم الموعظة على الجبل في كلام ورطات عبارة عن مجموعة من الوصايا اللي قالها المسيح وعشان كده ناس كتير قوي يقولوا إن الدستور المسيحية في العهد الجديد موجود في الثلاث إصحاحات بتوع مادة خمسة وستة وسبعة في الموعظة على الجبل يبقى أول حاجة في وصية العهد الجديد هي منتشرة ما بين الوصايا والمجيء لكن نقدر نقول إن مليون تفسير ومكتب خمسة وستة وسبعة في مجموعة وسائل متجمعة مع بعض. السؤال اللي بعد اللي انت بتقوله برضه بيقول هل في حاجة يطلع ليس على الجبل سبحانه بتنزل الوصية تثبت أن ليس يطلع من فوق الجبل وفي العهد الجديد لما أنا هاجي أنام وصيته هطلع برضه فوق الجبل وأفتح باب وأعلم كل شيء يعني يكون عاوز يعلمني أسباب الجبل دي فبيقول لي روح الوصية في كلا الأحوال ترفع الإنسان من تحت لفوق وتسترخى من ربنا وتكون الكل وعلشان كده عندنا وعظ الكنيسة وقراية الإنجيل لازم يكون حتة أعلى من الكنيسة الحالية حتى تقديرين لو نفتكر إن وصية ربنا اللي خدناها خدناها من جبل أعلى مننا فلازم نبقى عاملين من فوق على تحت ولازم الإنسان يرفع عينه فوق عشان يقبل كلمة ربنا ووصية ربنا ويستجيب لنا سبحانه وتعالى ويتفكر طيب في تناقض بين وصية العهد القديم والعهد الجديد في تناقض الله عز وجل آه، في تناقض آه، قلت ليه؟ لو انا قلت ان ربنا هو اللي قال وصيه العهد القديم وربنا هو اللي قال وصيه العهد الجديد نقول يبقى ربنا متناقض مع نفسه ويسيء نفسه لما تقول كلمه وصيه العهد الجديد شوف اليهود يفتكروا كده قال لهم انا جئت لان تقبلوا لأكمل هذا تحليل الحقيقه في فرق شويه في ذلك لكن احنا بنقول وصيه العهد القديم وصيه العهد الجديد وعشان تفهموها هذا ذكر الانسان المبني في أولى أو في المرحلة الابتدائية اتعلمت حاجة اسمها الحساب. في المرحلة الإعدادية اتعلمت حاجة اسمها الضرب والانجاب. ولما دخلت الجامعة عرفت حاجة اسمها الرياضة البحتة. هل ممكن كنت أوصل للرياضة البحتة وأنا في الجامعة من غير ما أكون أخدت حساب كل وأنا ابتدائي؟ يجيني واحد كده أو يقول لك أنا هديك ولا ينفع أقول أنا حاسس وصية العهد القديم كانت على قد مستوى الناس بتوع العهد القديم ولما الناس كبرت ومشي الزمان جه والمسيح جه اداهم المستوى الاعلى فقال لهم انا ما جئت لغيركم انا مش جاي اخد الدور الاولاني انا جاي ابني فوق الدور الاولاني والدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع انت فاهم؟ يبقى مفيش تناقض لكن في ايه؟ كماله او استكمال اللي ربنا قاله قبل كده لان الناس ما كانتش تحترم في العهد القديم الا اللي قاله قبل كده. بس السؤال واللي احنا مع بعض وقت ما حد ما يشوف حاجه انا بقول سؤال بقول لك دكتور معلش نطول بالنا شويه هذا السؤال وقت العهد الجديد اصعب ولا وقت العهد القديم اصعب وثيق العهد الجديد أصعب ولا وثيق العهد القديم أصعب؟ القديم أصعب ولا نطع القديم يا أصعب نطع إيده؟ ها، القديم أصعب مش كده؟ طيب اللي نطع على الجديد أصعب نطع إيده طيب أنت كده في ناس لو نطعت إيديه جديد ولا قديم؟ طيب يمكن سؤال يبقى كده وصيت العهد الجديد أكثر وصيت العهد الجديد أكثر كده أكثر لا أقول يعني مع احترامي لرفع ايديهم هم تقريبا آه، آه، يعني ما كانش في اكثريه في رفع ايديهم لكن هو وصيف العهد الجديد اصعب ويدل على ذلك كلمه واحده لو سمعت سمعت انه قيل للقدماء لا تحلف او لا تحلف والحلف للرب اقسام يعني تحلف من اجل الخير أما أنا فأقول لكم لا تحرقوا الأرض لا بالسماء ولا بالأرض لأن السماء دي موضع الكرسي والأرض دي موضع القدمين ولا حتى مش عايز راسه حد كده يقدر يغير لون سفره بالإرادة يعني واحد كده تقول لا أنا عاوز أغير الفكر ينفع ما ينفعش كده حد كده يغير إذا كنت أنت مش قادر تعمل أي حاجة يبقى بالتالي بالتالي مكتوب يبقى مهم أكل سمعت بأن قصيدة القدماء لا تزني يعني خلاص محدش يعرف ذاك الفعل مع امرأة أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة جعلناها جعلناها إلى سميئة فقد زنت تزهق والمسيح الى كل حية بتبقى اسهل ولا اصغر؟ يبقى انت هتفهم تصاحبك لو انت منفصل عن مسيحك ولكن انت الرسالة تبقى سهلة لو انت مرتاح لمين تبقى مسيحك الرسول اصغر اصغر لكن ربنا سبب اتجرت حاجات في العهد الجديد تبعدت عن الانسان والعهد القديم وعشان كده بتاع العهد القديم ما كانش يحتمل وسيله العهد الجديد فربنا اتجرت على قده لكن في العهد الجديد ربنا اتجرت انت الزياده لان كمان اتجرت وسيله بس اتجرت نعمه اكتر فتقدر تشوفها وتقدر تنفذها حتى بص كده من مواضع الجبل ونشوف وصية من الوصايا التي جاءت بالوصايا العشرة قديما لكن هندرسها بنور العهد الجديد اللي احنا عايشين فيه يعني وصية القرار هنا والقرار هنا بسم الله والابن والروح القدس والاله الامين من يجيب علينا كلمات البشير فلتكن بركات مع الامين قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الشكر وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحب يعني لا لا يعني اليوم لو كان زي ما كتب العادة دي اه ده مش انا بقول ده مش الاسلام ده ومن قال لأخيه رقى عارفين رقى يعني ايه؟ يعني يقول يعني واحد قال لي ده ألف لما ممكن تحصل تجربة تقول لك هي دي مش تنتقص فيها انت بقى وحش انت بقول لك شوف الحكم عليه ايه وكل مستوجب اللجنة يعني لجنة من مجلس الإخوانية فيها أسرة تبع كاهن حبيب الحكم مثلا يعني حاجة كده على الأكل يعني وده اللجنة ومن قال يا احمق يكون مستوجب نفسه ان الاحمق يعني ايه؟ يعني جدي متكلف فهم على قده عمود من دماغه تقليل ضغط من دماغه تالف كده حبيبي يجيب كتب معناها يا احمق طب ونجيب كده على حدود كل مستوجب ايه يا حبايبي؟ يعني لما قلت كده مع يكون مستوجب نار جهنم يا رب احنا كلنا على هذا الوصية ما كانش غير من حق حبيبي يعني يا رب اللي يقول الوصية ده اصعب من اللي كان يكتب في العهد القديم اصعب من اللي كان يكتب في العهد القديم وده تخلينا بقى تعالوا ندرس مع بعض خطية الأجل دي مقصود فيها ايه وأرواحها ايه لأن معظم الناس هيقول لنا النهارده هندرس خطية لا تقتل لا تقتل لو كتبنا من بره كده من الخطية هنا النهارده لا تقتل مش هتتروح ليه هتروح ايه من الموضوع مش بتاعك يعني عشان تعمل ده ما بقتلش لا لا لا انت لما تعرف انواع الاكل كده زي ما عرفت انواع الزنا هتقول يا رب يدرس مع بعض كده موضوع خطير اول حاجه لما اكون مركز الاكل الانسان يجب ان تكون خطيه صعبه او خطيه لانه ليس من حق الانسان ويرجع حياة الإنسان لأنها مش ملكه يعني حياتك أنت ملك مين؟ ربنا كان ليا حق أنا إن أنا أكتبك وأنت وعلشان كده كل الظروف الخطية أكل مهما كان ربنا بيشفاهم لن يضرهم أبدا يعني قليل لما أكل أقول ربنا ما قالش ليه أنا سامحتك يا حبيبي أنا قليل الأرض بسبب دم أخوك بتصرخ إليه بتصرخ بالعقوق بتصرخ بالانتقام خاف قليل وهرب من وجه الله طول أيام حياته وبعد كده كل الناس وقالت من الأسرار مش من قولات الله داوود النبي اللي ربنا قال عنه إن قلب داوود المياسة يشبه قلب من التضاؤل حب الحاجات كتير قوي ربنا يعافيك عشان ربنا يعافيك ازاي مرتين مره كمان يقول يا رب انا عاوز ابني كنيسه كبيره قوي على كل شعبك اللي قلته سليمان نصلي فيها ربنا قال له ايدك فيها دم وما اقدرش احط ايدك فيها دم وابتدي بيتي واحد غيرك اللي هيجي ابنك الرب يدعم بالدور قوي الكلمه دي والاكتئاب ان داوود لما اتجوز وخلف الابن من زوجه بعد ما قتل جوزه ولا بالمساجد الفوز عليه على ان شاء الله لكن عايزين نتكلم على انواع من الاكل ممكن كلنا نكون بنقع فيها واختصاصات ثلاث انواع ويزور على النبي الله سبحانه اول نوع من الاكل اسمه الاكل بالنية الاكل ايه؟ بالنية يعني ايه الاكل بالنية؟ سواء من للاسف القانون لا يعاقب الا عن يعاقب الا عن الاكل المادي او الاكل اللي بيسموه سلوك اكل عارفين يعني ايه سلوك اكل؟ يعني واحد خطط واحد دبر الاكل وقت مش يقدر عليه يتحكم في اي حاجه لكن في خطيه القانون ما يعرفش يجيبك فيها والبريد ما يعرفش يقدر عليه فيها لكن امام الله خطيه واول خطيه واول انواع خطيه الاكل هي خطيه الاكل بالنيه تنظيم محدود بالنيه حبها يعني زي الاكل بالنيه او مدير عندي في الشغل مكبرني كل يوم وبيسمي بأي كلام خارق أخش كده كل يوم بيجي نفسي بعد ما كنت بني الاستراحة كده من كلام لحد الآن الأخر المفروض أحسن نفسي وأبتدي أتخيل أتخيل إيه بقى؟ أتخيل إيه؟ ولكن تحدث يعني لما تعيش وتعيش ورسيب ولكن نحن اليوم الحوادث الصحراء شغالة يعني جت على جنب مبنية تحت اليوم ده رب ده عايش ناس محترمة ده ممكن تيجي على حاجة أسوأ تتصوروا يكون الأكل بالنية أساسه فيها واحد ما تحتفظه يجي واحد أكثر ذكاء منه أكثر قبولا منه يترقى بسرعة يبقى في سنه أو في مستواه الإداري وهو من جوه حاسس إنه هيحرق عليه إيه؟ يبقى من جوه عاوز إيه؟ صغيرة توصل لتمني الأكل لتمني الأكل تمني الموعد وتمني الموعد عبارة عن إيه؟ خيار الموعد في الأكل دكتور في الجامعة وشغلك مات وانت كنت مدور فيها كويس من جوه كده كنت عايز تيجي ما تقولش انا قلت بس وقلت انا الله يحرق عليك لكن ده تمام ايه؟ حقيقي عليه يعني مش يعني مش كده؟ يعني عبارة عن جنوة ايه؟ غير وعلشان كده علشان كده خطية الغير والشك والغيرة كلها مقدمات لخطية الأكل بالنار الغيرة والغير والشك واحد يقول لك انا بقى فكرت كده والشك والغيرة على طول ممكن دول غيرة بطلت انسان واحد وركزت فيها كده مع خطية الغير وربش اللي بقى خطية الضعف اي حاجة اي حاجة بتقول لنا انك انت من جواك مش مرتاح الإنسان لما يصير عنده القلب والحقد والحسد والغير يبقى عاوز يتخلص من كل الناس اللي فكرهم قرب يقرب من جد أو قصدي حد ظلمه ما عنديش قوة إنك تعمل زي ما أنت عاوز ولا إيه؟ يبتدي بس هو مش قادر يبتدي وما عندوش النفسية الإجرامية تيقن بأحلام نفسه حلم قلت لك الحرام منين هو سجن الحرام منين حلم دوني حتى حلم دوني مش ده اللي مسكت فيه يقولوا يعني يقولوا واحد بقى من الأقل كده تعبان قوي يقولوا استخدام ده الزرد الوحش ويقولوا أنا ما كانش يجي لفلان فأنا إيه؟ أنا إيه؟ أكتب بالنبي فاحذروا يا أولاد احسن الحقيقي ان القلب بسبب انفعالاتنا النفسيه وجودنا النفسي بنقع في خطيه الاكل بالنسبه وممكن اي انفعال يسبب لك كده يعني في افلام كتير قوي بتحصل لاخرها ايه؟ ان واحد يكتب واحد انتوا عارفين الاستراتيجيه النفسيه بتاعت الناس اللي بتكتب الكتب دي ان انت طول الطول يشحنك او طول بيسموها مسلسل لا تمثيليه يشحنك ضد الانسان ده فالموجود بمعنى انك انت تقبل بالشعب معناه تقبل الغير معناه تقبل الجيل ولو الغسل ويحكي حقيقته غير سهله قوي انك تفكر في اكل او بيحدث اخر بيحدث من بتوع الفكر يعني بتوع الفكر الحبيبي شفتها الحبيبي بتاع مين نحن نؤمن في مسيحيتنا أن اللحظة الأولى للحمل هي لحظة وجود الروح في جسد المرأة فإذا المرأة خدت قرار بالإقرار هي طفلة نفسا لا تستطيع أمام الله أن تروح أمامها ولا أمامها لو الرسول سمح هم يقول لك انتوا ما عملناش حسابنا عملنا حسابنا يبقى زمان كنت في الكنيسة كنت تقع بخاطيه وتلقي بصوت العمد كانت توكل من على الدين وتحب تركها بالنيكوتين والامنيات علشان تخرج زمان كده يعني طب الكنيسة تحرمها من دخول الكنيسة والتناول لمدة سنتين متصلتين سنتين ما تتناولش فيهم لأن سنتين بتأكل بالإرادة ده هو فكرت وحتى بصوت ربنا بالله ما تعملش كده وجربت ونفسها خطيرة وبعدين اتكلمت تبقى دي خطوة أكل أو خطوة أكل بالأجوال أنا بقول كده عشان نبقى عارفين إن ما نبررش نفسنا لو في يوم من الأيام في خطية تانية أكل بالانتحار إن الإنسان ينتحر ثم ينتحر هذه خطية أكل بالإرادة في خطية أكل أبسط من كده بس الإنسان ما بيحسش بيها بس لازم نغير الموضوع يجي على سبيل المثال التفكير الاستراتيجي بخطط لي امام الله كل يوم بتدمر خلية الرئة والانتباه الرئة الدموية وبتدعي القلب لأن في دخان في مواد غريبة على الجسم زي النيكوتين والأطفال بيخشوا بيعشوش جسمك اللي هو قلنا عليه هيكل مقدس على الرئة وبعد كده يقول لك ان لما عملوا دراسات على سرطان الشنجره والرئه واللسان والبلعوم اللي هي المنطقه دي وبعدين المنطقه دي وبعدين الرئه لقوا ان بنسبه 99% من عندهم السرطانات دي كانوا كبس مركز او الشغل سجاير متطرفين واحد تاني دكتور كولير وهو عارف علميا ان كل نقطه تحل بتخش جسمه بتموت خلايا الطب بتاعه التعرض لما كل حديثة في اليوم تبقى اسبوع هو نوع من انواع الجهد اللي ربنا يتدخل كل الانواع دي ربنا يشيلها عنكم عيوب بقى نوع من الاكل اللي ممكن قريبين يكون بالنفس كده بقلب مرتاح اسمه القتل المعنوي اسمه القتل ايه؟ المعنوي يعني ايه القتل المعنوي بقى؟ لما واحد الانسان ممكن يقتل بالتاني انا كنت مرة واحدة عن المسائل الانواع والانسان ممكن يكتب لكن معناه الانسان من واحد الطريقة والانصار والتحكم هي هي اللي بتبقى موجود في الطريقة على خليط الرب ولما تكتب الزوجة الانصار وهو ما بيزعلش من اجل كده مكتوب بس حصلت زمان قوي يعني حتى قبل التهمة يمكن مع شخصية الصلاح دي وبعدين جاب أم أبوزولة إن ابنها عكس أن روح الكنيسة مرة واحدة فروح نشوف الاقتصاد ونشوف الحالة دي ولد جميل بطل يجي الكنيسة فما كانش عاوز يتكلم لأنه مش مسكين الموضوع بطل مع شوية كده فتح نفسي وطلع إيه يتكلم انا اصلي انا من من اسبوع كده فات كنت واقف على باب احد ابواب الكنيسه ولقيت واحد في السنه زي الولد فناداني كده قال لي يا فلان تعالى قلت له قال لي يا خير في وسط الناس كده قال لي يعني مش قادر اقول كل حاجه يعني بس بقول لك ابسط شويه قال لي انت مالك شكلك مكوكس قال لي مش شكلك مكوكس ازاي يعني قال لي انت شكلك مكوكس فقط ما اسم الأرض بحثهم عشان أدعوش الجهد من دول قال يوم في الكنيسة كانت كلمة تقول إيه؟ قاضي وصل يا مقاضي شوف يا مقاضي تعالى يا مقاضي أصعب على البنت بكتير تلعب حاجة تلمحها بشكلها صح عمرك حسيت إن دي خطية قتل ما حسيتش لكن الكتاب المقدس بيقول كده ذكر يسوع ابن التراث في أحد الآيات بيقول فيها أنا مش فاكر أي حتة قلتكم عليها بيقول إن ضرب السياق يبقى بالإيه؟ بالدين أما جرح اللسان فهو تحت العظام يعني اللسان الكلمة بتاعته ممكن تدخل العظم تخش جوه وتبعد الإنسان وتلتمه معنويا وتوصل ثقته بنفسه بالعظام في أكل معنوي تاني اسمه القتل بالتفكير بتبعد الناس يا أستاذ أبيض ده أنت بقى مش ممكن تقتل الإنسان ده أنت ممكن تقتل أسرة كلها بحكم الأعداء عرفت مع الوقت تبقى قاعد في وسط القعدة تيجي كده تقول له وانا بقى ربنا يرحمنا انت عارف انه دخل السجن ثلاث سنين مش قلت قلت عشرة في الشغل بتاعه يا خطرات يا وطني يمكن غيال وعياته ومراته جرحت وبدأ كلهم يا ربنا انه يستر عزيزا علشان بعد كده ما تبقاش كلمة تصير بطريق حياتهم وانت في وسط القعدة وانت بتحكي البنت دي انا احكي لكم عن البنت دي لما كنا بنروح النادي يا خبر يا ابني ازاي تعمل حاجه زي كده ده ما تكفيش اجل اجل ده ممكن بعد خمس سنين تكون انت نسيت الشخصيه دي لواحد من المسؤول عن تشكيلا على الاسره دي او على البنت دي او على الراجل ده يشوفها في وسط وقت واحد كده يقول لها ده انا حكمت عليهم في يوم من سبع سنين لكن كذا كذا كذا انت كده قتلت ولا ما قتلتش؟ قتلت سمعة وقتلت دين وقتلت أسرة احنا مالنا بإحنا احنا مالنا بإحنا ده ممكن إنسان يجري غلطة كبيرة ويكون سبب حصل إن الناس ما تروحش فلوسه لمجرد إنه يسافر بجانب أو دراسة أو بأسره ممكن أي حد يغلط بس واحد يقول لك أنا أقول لك بقى لا بقى أنا دول شكلهم مين دول مجرد المثل الكافي ما كانش عنده وقت يأدي ولا بتاع يقول لك يا عم دول الناس ناس بتقول لي خطة مش غير المجنون اللي سمع الكلام دوت ممكن انت تكون السبب ما تخليهوش يجي الكنيسة أبدا طول عمره لو يخاف بسبب الاعتراض بسبب الخارجية بسبب انك انت شخص بتبعد واحد شاب انت شمال او جاي في الكنيسة كده قدامك الأكل بالقسمة والاحتقار يعني ايه الأكل بالقسمة والاحتقار التربية يقول لك اوعى تدين ابنك او بنتك وسط الناس لما كنت بتحكي في حاجة ما يهمك خالص تقول لما يزيد يبقى قاعد كده ويقف على بلدته قصاد الناس هو يحتقر يعني تقول يزيد مثلا زي ما بتقول احنا دلوقتي تجيش تقول في الكلام ده انت خير مثلا ونحن مفروض لما يكون ذلك يجوز على الإنسان الأساسية حتى لو تتعب صوت ويكتب الله يعني بلاش كلام الرجالة الخشن لكن تصوره صوت دي أساسية في وسط المجتمع بعد كده تقصد تحكي مين ومين لأن كل دي أساسية لما بيقع على الراس وفجأة وحتفرها وحملها وقطع عليها صغيرة انت ايه وديك مدير او رئيس وجاب الموظفين وجيت تقول رأي راح تحكي رأيك قصاد كل الناس تعتبر ايه؟ بتعتبر كده بتعتبر فأنا هكون تحتها قصدي عن الناس او فيها ازدراء او فيها تحكم او فيها سخرية او فيها او فيها لما كنت كده بتكتب من غير ما تحس تقديمة مكتوبة يا عيني وحسيت طول الظهر كان في كرامة زيادة كل حاجة دخلت واحد بدل ما يعملها كويس محكومة لما تعملها بعد ما يرجع بعد ما يرجع بدل ما تقعد خطوة تشوف تشوف النفسية وتقول انت بعيد عن حاجة زي كده اسمع الحاجة بتاعتها بعدين تخاف يحكي ياخد نقطة ياخد يتولي طب انت قتلت ده بيتكلم انت كده اللي قتل بيصلح الحاجة القصوى جميع جهد القصوى جهد كلنا فينا مخطئ وأظن لما بيكون كل الولاد فيه عيب أو بنت من بنات فيه عيب وعايز يقول له بالعيب ده الإنسان الفردوسي لازم عمل دراسة دراسة بنتي عمل معادلة ناسفة عارفين يعني إيه معادلة ناسفة؟ معادلة ما فيهاش صح ده سؤال يتنور انت ازاي تستخدم اطلاع براءة اللي تركز على الكرسي لو اليهود عملوا مشكلة الامبراطور في يوم تسيب انا وانا بحب الكرسي ده لو برضه انا رئيس على بلد بحال اسمها فلسطين فعمل تمثيلين عشان يصدر بيها ضميري عمل بيجي كده قال انا بريء من ضمن هذا الضمير اعملوا كل اللي انتوا عايزين تعملوه لا لو انت ظلمت انسان في انسان مسيحي جزء من انسان مسيحي ما تجيش حقه لان النصارى بيتقال عليهم بالحل المسيحيين كيف من المسيحي انا عاوزك تكون حقيقي ما تظلمش لو الغير مسيحي مجتهد اكتر من المسيحي يبقى الغير مسيحي بيتحقق ولو المسيحي مجتهد لازم بيتحقق لانك انت ممكن ودي انا شفتها فعليا انسان حساس عرفت واشتغلت معاه فتره طويله وتكلمت قبل 12 سنه اتزرع وهذا الجزار كان عنده ضغط عالي للاسف ولو ما كانش في الثلاثينات من عمره لكن مات لما لم يحتمل الظلم نتيجة طويلة لما الإنسان ظلم في التربية فأنت لو تنصف نتيجة الظلم خليك حتى يفاصل كل حبيب قبل ما تدي أي إنسان حقه وقدره ده أو نوعه تقييمه يمكن يجي عليك وقت تكون أنت راجل كبير ومدير ويمكن وقت تكتب الظلم فيه من الأيام في أكل بالإكمال يعني إيه أكل بالإكمال؟ يعني ايه الطب الاستحمام لما ربنا يجيك مثلا او حد جه يقول دكتور وبعدين كان مستشفى اميريه مستشفى اميري يقولوا له ايه دول بس كده مم، بص الرساله اللي بعدين نشوفها انت عارفين ان في ناس ممكن بالجهاز التمريض مثل ما المرض نفسه يستوفي يسيبوها ميتها ولا غيرها ولا غيرها ويديها الطرح فراشة ويكون هتوسع وما يعرفوش بعد كده ايه الإمام. تموت الإنسان بالإهمال ممكن إنسان يموت بسبب إهمالك أنت بصورة أو بأخرى تصور مثلا أنت شفت إنسان فقير أو واعظ أو كنت عارف إنه على وشك على وشك في الضيقة اللي هو فيها يمد إيده وانت لو جبت ايدك ايدك وسعت باي حاجه ربنا ممكن يمد حالك عليها ما انت قدرت كده باهمالك ليه لو انت عارف انسان ماشي في شر والشر دوت ممكن في يوم من الايام يخليه يفيد المسيح وما تستناش انك تعرف عنوان تليفونه وتدخل اقرب كنيسه وتروح تقابله من هناك او تسجل الناس بتاع الاجتماعات وتقول له فلان الفلاني الحاله الصفراء اعمل معروف يموت لو انت اهملت كده يا نفس صوتك وقلت وانا مالي وكل واحد يعمل اللي هو عايزه وهذا الانسان مات موتا رسولا يبقى انت قتلت بالاهمال مرة زوجة قالت لي حاجة غريبة أوي لو زوجي في أي قعدة إنسان مبرز في المنطق في الكلام في المنظر في المستوى في كل حاجة في كل حاجة بس تكون بإجماله ليا دليل كل حاجة كل حاجة نجيب الطريقة بالمحفوظ الاختلافات والحاجات دي كلها بنجيب طريقة كبيرة يعني مفيش مشكلة في أي حاجة لكن أكيد من إجماله ما حسيت دايما إن أنا بره فيها مش تفكيري وحسيت دايما إن كل أوقات ملهاش أي قيمة في دنيته المعقدة جدا والمهمة جدا ده لازم تغير القتل بالإجمال انك ما تراعيش تفكير الناس اللي حواليك يحشر لو السؤال صغير تكتب النحو اللي انا قلته احنا كلنا ممكن نكون قتلة ولا لا انا شخصيا حاسس انا ممكن اكون عملت كده ممكن اكون مش فاكر ممكن اكون مستحيل بطولة وقت تاني انا قلت بطولة لكن انا حاسس ان مما لو شفت فيه انا لقيت احد انها قتل ممكن يهدي كلكم معايا السخرية والطلاق والتحكم والإهمال والعصامة القلب واللجوء الواحد من الناس يجب أن يكون التأكيد من الأمور ثم تكون هنا إن إحنا لما نلاقي وصية كلمة واحدة مكتوب فيها وتفصيل عديها اللي وراها اسمها إيه؟ ابنه موجود يستطيع يعتبره دولة والحضور ده إنسان ولا مش إنسان كلنا قابلين العثرة ولكن وزن لما تكتب وسيلة العثرات لأن الحيوان من أنواع القصص نوع من أنواع القصص إنك تكتب دراسة نفس أو تكتب الإنسان بطريقة إنك عرفت عن شر من الأسرار مش بس طبعا احنا اكتب كده ربنا يسامحنا ويسامحكم هو بس انا بس ولا يكمل واحد بالنسبه للناس اللي طبعا معاها المؤتمر كان عندك كلمه خلاص اللي بعد